باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين إنجيل معلمنا القديس لوقا إصحاح 12 من آية 22 من آية 32 بركاته فلتكن معنا آمين لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت بيعوا مالكم واعطوا الصدقة واعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السماوات حيث لا يقرب سارق ولا يبلى سوس لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا لتكن أحقاءكم ممنطقة وسرجكم موقدة وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويدكئهم ويتقدم ويخدمهم والصبح لإلهنا دائما أبديا آمين الحقيقة أحبائي وقعت قرعتنا في آخر الأيام قرعتنا كده وقعت قرعتنا في آخر الأيام وآخر الأيام الكتاب المقدس قال عنها إن أيام صعبة لدرجة ان الكتاب بيقول ان المسيح لا يأتي الا بعد ان يأتي الارتداد اولا ومن ضمن علامات اخر الايام الزلازل والحروب والاوبئة والمجاعات والاتعاب ويقول الكتاب ومن اجل كثرة الاثم تبرد محبه الكثيرين لكن في الايام الصعبه دي موقف المؤمن ايه عشان كده حبيت اكلمكم النهارده عن موضوع بعنوان لا تخف ايها القطيع الصغير عالم صعب وموضوع في الشرير وماشي من سيء لاسوأ وكل يوم نسمع أصعب من اليوم اللي قبله وما شايفينش فيه تحسن فالمفروض نلجأ تحت جناحي الرب ونقول تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي المؤمن ما بيخافش من التيارات ولا من الضيقات ولا من الأتعاب المؤمن يقول حتى إذا اهتزت الجبال وسقطت في قاع البحار لن يرتعب قلبي والإنجيل اللي قرناه الليلة دي موجود في صلاة الأجبية اللي هي صلاة نصف الليل في الخدمة الأخيرة والتالتة وليه الكنيسة حطته في الخدمة التالتة لأن الخدمة التالتة اللي هي تسبق الهزيع الأخير اللي هي تسبق الهزيع الأخير العجب يا أحبائي إن الكتاب المقدس بيقول يبدأ في هذا الإنجيل بكلمة لا تخف أيها القطيع الصغير إيه معنى كلمة أيها القطيع الصغير تلاقوا ربنا من بداية الكون او من بداية سفر التكوين دايما يشاور على الصغير يعني مثلا قايين الكبير ربنا حب هابيل الصغير اسماعيل الكبير ربنا حب اسحاق الصغير عيسو الكبير ربنا حب يعقوب الصغير لو يقول ايه في الكتاب من البطن قبل أن يولد أحببت يعقوب وأبغضت عيسى من البطن حبيت الصغير وأبغضت الكبير رأوبين الكبير ربنا حب يوسف الصغير منسى الكبير ربنا حب فرايم الصغير اخوات داوود سبعة كبار لكن ربنا حب داوود الصغير لدرجة ان داوود في اخر مزمور كان بيغني ويقول انا صغيرا كنت في اخواتي صغيرا بيتغنى ان هو الصغير لو سألت حضراتكم اكتر دين منتشر في العالم هو ايه المسيحية اكبر نسبة ناس في العالم هي مين المسيحيين ورغم كل ذلك يقول الله لا تخف ايها القطيع الصغير طب ليه ليه الصغير وناس كتيرة تحتار تقول طب وش معنى عيسو ويعقوب وهم في البطن اختاروا الصغير وساب الكبير هو لا يقصد يعقوب ولا يقصد عيسو امال يقصد ايه يقصد فيه واحد كبير وواحد صغير في ادم الكبير وفيه ادم الاخير فيه اتنين ادم ادم الكبير ضيعها وادم الاخير رجعها ادم الكبير مخلوق غير مولود لكن ادم الصغير مولود غير مخلوق ادم الكبير اتعرى واستخبى خلف الشجره ادم الصغير صعد عريان على شجره الصليب ادم الكبير انتصر عليه ابليس لكن ادم الصغير انتصر على ابليس وهنا اذا حبيت تعيش بادم الكبير يبقى ربنا هيكرهك واذا حبيت تعيش بادم الصغير يبقى ربنا هيحبك عشان كده ربنا بيقول لانه كما في ادم يموت الجميع هكذا ايضا في المسيح يسوع سيحيا الجميع كل واحد في رتبته تقول لي ازاي اعيش بادم الكبير وازاي اعيش بادم الصغير ادم الكبير اللي يربطك بيه الانا يربطك بايه الانا كلمه انا اللي هي الذات وادم الصغير يربطك بيه لا انا عشان كده بنقول مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا لو وقفت بانا يبقى بقيت تبع الكبير ولو وقفت بمش انا يبقى وقفت بالصغير الفريسي لما دخل وقف بانا اللهم اشكرك لست مثل باقي جميع الناس انا بصوم في الاسبوع مرتين انا بصلي انا بدي الفقراء والمساكين انا وانا وانا وانا ولست مثل هذا العشار فوقف بالانا الظاهره لكن العشار اتكسف من الانا بتاعته وكرهها والله اللهم ارحمني انا عبدك الخاطئ انا مكسوره لكن الثانيه انا مرفوعه الكتاب يقول الحق اقول لكم ان هذا رجع مبررا دون ذاك كلمة مع المسيح صلبت كل اللي بيسمعوني دلوقتي يقدر يقولوها كل اللي طلع من المعمودية يقدر يقول مع المسيح صلبت ودفنت تقول طب ودي مش كفاية تدخل السماء اقول لا لازم الجزئية التانية احيا لا انا وانا لما اقول مع المسيح صلبت مش هدخل السماء اقول لك طب ما اللص الشمال يقدر يقول مع المسيح صلبت صح ولا غلط صلب مع المسيح اللص اليمين يقول مع المسيح صلبت واللص الشمال يقول مع المسيح صلبت اللص الشمال فكر في انا قال له خلص نفسك وايه وايانا لكن اللص اليمين ما فكرش في الانا بتاعته قال لا بالنسبة ليا احنا نستحق اللي حصل لنا فكر في المسيح قال ده عمل ايه عشان كده اترفع يا احبائي اول تعليم يعلمهن هذا الانجيل لا تخف ايها القطيع الصغير وكلمة صغير يعني تقف بكلمة ايه لا انا يعني ايه يعني تنكر ذاتك احد الشراح قال ان قلب كل واحد فيه صليب وفيه عرش فيه صليب وفيه عرش اذا حطيت ذاتك على العرش بتاع قلبك يبقى علقت المسيح على الصليب واذا صلبت ذاتك يبقى ملكت المسيح على عرش قلبك وليك انك تختار مين اللي يملك ومين اللي يتصلب وعلى فكرة انكار الذات ده مش موضوع سهل ده موضوع صعب جدا اصل مين فينا ذاته مش غالي عليه ودايما في غالبية عظاتي اقول ان الذات دي تقتل القتيل وتمشي في جنازته يعني مين اللي بيوقعك في الخطية هي ومين اللي بيبكي عليك هي عشان كده يا مسكين بت... يقول لك ايه بعد ما يقع في الخطية يقول لك صعبت عليا نفسي صعبت عليك نفسك ايوه لما هي اللي ضيعتك اللي اكتشفها على حقيقتها داوود قال لها لماذا انت حزينه يا نفسي ولماذا تأنين فيا توكلي على الله السبب انت عشان ما اتكلتيش على الله واتكلتي على ذاتك لا تخف ايها القطيع الصغير اول حاجة تعلمها لنا عارف الكون ده اللي انت شايفه بكل مشاكله بكل تجاربه ما دام عايش المسيح ما تخافش واللي جاي طوفان ولا يهمك الطوفان ما دام انت جوه الفلك خايف ليه الفلك ده المسيح يا انت في المسيح يا مش في المسيح شوف يا حبيبي بطل سباحة وبره الفلك هتغرق ليه لان اصل الطوفان مية نازلة من فوق ومية ايه طالعة من تحت فدي ما ينفعش فيها العوم بطل سباحة وبره الفلك تغرق تغرق في شبر ميه وجوه الفلك هتنجو اوعى تتكل على ذاتك على رأي واحد قال ان في حيوانات بتعرف تعوم وفي طيور تعرف تعوم يعني البط والوز لو حطيته في المية يعمل ايه يعوم طب والارنب لو حطيته في المية يغرق فقال لك البطة اللي بره الفلك غرقت والارنب اللي جوه الفلك نجي انقذ الموضوع يا انت في المسيح يا مش في المسيح اسأل نفسك انت في المسيح يعني مش بتنفذ ارادتك الذاتية بتنفذ ارادته كل ما يجيلك فكر وكل ما يجيلك تصرف اسأل نفسك لو كان ربنا مكاني كان هيتصرف التصرف ده لو كان هو محلي كان هيعمل كده وتوضح النقطة دي لا تخف أيها القطيع الصغير دي النقطة الأولى النقطة الثانية لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت هيورثكم ما دام بقى أب يبقى احنا بقى هنا أولاد والابن يعمل ايه يورث أبوه بس في كلمة زيادة قد سر حط 100 خط عن كلمة قد ايه قد سر يعني مسرة قلبه ان يورثك ايوه انت بتورث ابوك بس بتورثه ايه ها غصب عنه بتورث ابوك غصب عنه يعني طول ما هو عايش ولا هتورث حاجة واحد فيكم كده وابوه عايش يروح يقول له اكتب لي يا ابويا نصيبي يقول له ايه يا ابني انت بتفول عليا عايز تموتني لك ايه عندي لما اموت ابقى خد يبقى انت بتورث ابوك غصب عنه لكن ربنا بتورثه بايه برضاه مسرة قلبه لان هو لا يموت هذا الاله الذي لا يموت قد سر مسرة قلبه قد سر ان يعطيكم الملكوت شوف يديكم الملكوت الله حب يورينا وحب يكشف لنا الصورة الحلوة حب يورينا صورة العطاء الأب أباكم المسيح يسوع يقول في يوحنا 17 ايها الاب عرفتهم اسمك واحنا ما كناش نعرف اسمه لا كنا نعرف موسى قال لنا اسمه يهوى وقال لنا اسمه ايل وقال لنا اسمه الوهيم والكتاب قال لنا اسمه ادوناي وقال شداي ورب الصباؤوت اي رب الجنود اسماء كتيره ليه لكن المسيح قال لنا ان الله هو ايه اب وكلمه اب يعني ايه يعني ابو الابوه ابو الابوه شوف الاب بلاش الاب شوف الابوه الابوه واخدينها منكم اسالوا اي اب عايز تاخد ايه من اولادك بتعلم اولادك وبتطلعها من بقك وتاكلها لهم عايز تكسب ايه من وراهم يقول لك ولا حاجه ولا حاجه كل اللي اتمنى اشوفهم اشوفهم احسن مني الواحد ما يحبش اخوه يكون احسن منه لكن يحب ان ابنه يكون احسن منه فراش يحب يشوف ابنه مدير عسكري يحب يشوف ابنه ظابط تمرجي يحب يشوف ابنه دكتور دي الابوه يحب يشوف ابنه احسن منه والكلام ده في ابوه الله مش كلام دي حقيقه لدرجه ان الرب يسوع يقول الاعمال التي انا اعملها تعملونها وتعملون ايه اعظم منها مين ده اللي يحب الناس تعمل احسن من اللي بيعملوه الاب الاب الله بقى بالنسبه لينا اب يا احبائي بقى بالنسبه لينا اب عشان كده يقول لك لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت وبعدين يقول لك ايه بيعوا مالكم واعطوا صدقه عايزين نفهم الحته دي بيعوا مالكم واعطوا صدقة كلمة بيع مالكم يعني ايه يعني مثلا كلنا نروح نبيع ممتلكاتنا ونروح الدير ونترهبن لا كلمة بيع مالكم يعني من اجل الملكوت عندك استعداد ان تتخلى عن اغلى حاجة ليك اضرب لك مثل يبين الحته دي لما واحد يكون بيحب حاجه يقول لك لا ده اللي ياخدها مني ابيع اغلى الغالي فكلمة بيعوا ملكم يعني عندك استعداد ان من اجل هذا الملكوت تبيع اغلى الغالي حتى عينك ان كانت هتتسبب اقلعها رجلك اقطعها بيعوا ملكم واعطوا صدقه وخلي بالكم ايه معنى كلمة صدقة ما قالش بيعوا لو كان يقصد الكتاب بيعوا ملكم كان يقول لك واخد بالكم واعطوا زكاة او واعطوا عطية او واعطوا واخد بالكم للمحتاجين لكن بيقول بيعوا ملكم واعطوا صدقه وسميت صدقة في الكتاب المقدس وكلمة صدقة جت من ايه من الصدق كلمة صدقة اتت من الصدق وعكس الصدقة عكسها ايه حد يعرف يقول لي ها؟ كذبة يا صدقة يا كذبة والدنيا اللي احنا عايشين فيها دي تعتبر ايه كذبة يعني ايه كذبة يعني باطل فاكرين داود لما بيقول ان انا قلت في شدة حيرتي ان كل الناس كذابين كلمة كذابين يعني ايه يعني بيجروا ورا كذبة اصل الكذبة حاجة ملهاش اصل بمجرد ما تطلع الروح من الجسد عارف زي ايه زي حلم وصحيت منه يقول لك كحلم عند التيقظ اساس يقول كحلم عند التيقظ فانا لما بدي صدقة يعني معناها بحول الكذبة لصدق معقول اي لان كل فلوسك اللي في البنوك تقول لي رصيدي كذا الف او رصيدي كذا مليون عندي عمارات عندي شهادات عندي وضع اجتماعي عندي وعندي وعندي طب وبعد ما تطلع روحك من جسدك ولا حاجة عندك طب ازاي الحاجة الفانية دي احولها الباقية لما اجي اسأل سؤال في حد هياخد حاجة معاه هتقولي لي لا اقول لكم لا ممكن ممكن تاخد معاك معقول ايوه زي مثلا انا رايح امريكا ومعاي مئة الف جنيه مصري هل تنفع تتصرف المئة الف جنيه مصري في امريكا ما تنفعش ورق لكن ليها قيمة ولا ملهاش ليها اوديها الصرافة واحولها اعمل لها عملية تحويل احول من جنيه مصري لدولار انا ممكن احول عشان كده بيقولك اصنعوا لكم كنزا في السماء والله ليه بنوك ايوه ليه بنوك البنك بتاعه اسمه بنك الفقراء وبنك المساكين وبنك المحتاجين ويبقى بالنسبة للإنسان اسمه ايه بنك الصدقة بتحول الفلوس الكذبة الى فلوس ايه صدقة يعني هتستمر يعني حاجة هتبقى لك شوف اللي, اللي انت ممتلكه هتسيبه لكن كوباية المية اللي انت مقدمها باسمه ليها اجرة هناك اجرها لن يضيع في ملكوت السماوات اعطوا صدقة خلي كل اللي معاك صدق كان في واحد اسمه بطرس البخيل الراجل ده كان غني جدا والراجل ده من اثينا وليه كنيسة لغاية دلوقتي في اثينا في اليونان الراجل ده كان عمره مد واحد مسكين لقمة ومشهور الشحاتين قاعدين مع بعض فتراهنوا واحد قال لكم ايه رأيكم اجيب لكم منه قالوا له ندي لك كذا لو لو قدرت تجيب منه اي حاجة فراح له لقاه قاعد كده في البلكونة في الدور الارض بياكل وهو بياكل قال له اديني لله قال له ابعد بعيد عني قال له اديني لله قال له بقول لك امشي ساق الرزالة عليه وهو يقول له اديني لله يقول له امشي من هنا يقول له مش هسيبك الا لما ت- اخر ما اتغاظ منه راح قاطع نص رغيف وراح ضربه بيه في وشه الراجل اعتبر نفسه ان كده ايه انتظر خد نص الرغيف وراح للشحاتين وقال لهم ايه قدرت اكسب الرهان جبت منه نص رغيف في نفس الليلة نام هذا الرجل فحلم حلم عجيب حلم انه ماشي في ساحة واسعة ارضها خضرة دخل بيت وهيموت من الجوع واول ما دخل شاف سفرة عليها كل انواع الاكل فجري عشان ياكل فلقى ملاك واقف ولا منتظر قال له هموت من الجوع قال له اصل ده بالطبق كل واحد اسمه مكتوب على طبقه فاستنى اسمك ايه قال له اسم فلان الفلاني قعد يدور له على السفرة يدور له لغاية ما قال له قال له ادي الطبق بتاعك رفع الغطا بتاع الطبق لقى نص رغيف قال له نص رغيف حاف بس قال له ده اللي انت قدمته انت ما قدمتش اكتر من كده قال له ده انا عندي في البيت ممتلكات وعندي وعندي قال له اللي عندك ده ما يجيش هنا اللي انت قدمته ربنا هو ده اللي جه ده نصيبك مالكش غير ده صحي من النوم قال له خلاص يا رب انا هحول كل ممتلكاتي على بنك السماء باع كل ما يملك ووزع على الفقراء المساكين وعاش في حتة كوخ وقال له انا هوصل لك كل حاجة في يوم من الايام في البرد ماشي لقى واحد بيترعش عريان راح قلع الثوب اللي عليه وغطاه بيه جه بالليل وهو نايم جاله المسيح لابس نفس الثوب قال له يا رب انت القدوس تلبس ثوب واحد خاطي قال له ليه انت ما تسمعش ما فعلتم باحد اخوات الاصاغر فبيه فعلتم قال له يعني الثوب اللي انا اديته للفقير لبسته لك قال له قال له انا بكره هلبسك جسمي وراح تاني يوم باع نفسه عبد وخد الفلوس وراح موزعها للفقراء والمساكين وقعد يخدم في هذا البيت اللي اتباع فيه عبد لما ربنا عمل بيه معجزات كتيره اللي كان بيشتغل عندهم عبد وهبوه البيت فراح عملوا كنيسة وموجودة في أثينا اسمها كنيسة القديس بطرس البخيل وقعد وقدامه طبق فيه نص رغيف بيعوا ما لكم اعطوا صدقة لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا دي معروفة الحتة اللي فيها كنزك فيها قلبك ان كان قلبك في السماء يبقى كل مشتهياتك سماوية ان كان قلبك في الارض يبقى كل مشتهياتك ارضية حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا صدقوني ما انساش وانا شماس مكرس في كنيسة مارمينا شبرا كنت مع ابونا اخنوخ كانت معنا واحدة ست اسمها خالتم عبد السيد الله ينيح نفسها كنا بن بنعون ناس فقراء كتير فواحدة ست من اللي كانت بتعولهم الكنيسة ونودي لها المعطيات بتاعتها وعايشة مشلولة وفي الاخر جم الجماعة الجيران خبطوا علينا في الكنيسة وقالوا لنا فلانة ماتت فتحنا عليها الأوضة لقيناها ميتة جرينا صدقوني ما انساش المنظر دخلنا لقيناها ميتة على الفرشة وماسكة المخدة وحضناها في صدرها حاولنا نطلع المخدة من بين ايديها ما قدرناش فرحنا قطعنا المخدة والفلوس خرت اتاري كل فلوسها حطها في المخدة دي فافتكرت هنا حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا خلي قلبك في الكنز السماوي اكنزوا لكم كنوز في السماء ليه قال لان فيه صفتين في كنز الارض الارض مرتبطة بايه بحاجتين مرتبطة بالمكان ومرتبطة بالزمان صح ولا لا لكن السماء لا فيها مكان ولا فيها ايه زمان فيها ابدية يعني ايه الارض مرتبطة بالمكان ومرتبطة بالزمان يعني فلوسك لو شلتها في الارض مرتبطة بالمكان لو حد عرف مكانها يعمل ايه يسرقها طيب ما حدش عرف مكانها الزمان يعمل فيها ايه حيث يفسد سوس شوف يجيب لك حاجة للزمان وحاجة للمكان عشان كده يقول لك ايه خلوا بالكم هنا حيث لا يقرب سارق السارق ده بالنسبة لمين للمكان ولا يبلى سوس يعني السوس اصل زمان الفلوس كانت ورق فالورق اللي كانوا بيعملوها ما زالت غ- زي دلوقتي في بداية ايام المسيح كانت العملة الورقية خرجت في ايام الرب يسوع لان اول من عمل البنكنوت الورقي الدولة الرومانية والمسيح اتولد في ايام الدولة الرومانية وكان برضو فيه ال- العملة الفضة لكن كانت الورقية بدأت تنتشر وكانت الناس مبسوطة بالورقة اللي مكتوب فيها الكتابة والصورة لمن الصورة ولمن ايه الكتاب عشان كده هنا بيقول لك يحط الورق يجي يجي السوس ياكله لان من زمان ما كانش فيه بنوك كانوا بيخزنوا تحت الارض يلفهم كده ويدفنهم تحت بلاطه عشان كده بيقول له حيث لا يقرض سالك ولا يفسد سوس يبقى هنا لما بيجي يقول لنا بيدينا نمرة واحد عدم المخافة نمرة اتنين نشعر ان احنا في المسيح قطيع صغير نمرة ثلاثة نحول ممتلكاتنا إلى ممتلكات سماوية صدقة نمرة أربعة حيث يكون كنزك هناك يكون إيه قلبك وده اللي بيقوله أبونا قبل ما يدخل لحياة التقديس بيسألك سؤال أين هي قلوبكم قلوبكم فين واحنا بنردد زي الببغاء نقول له هي عند الرب واحنا بنفكر في العبد وفي الارض وفي الممتلكات وفي الخطايا وفي الشهوات يكون كنزك هناك يكون قلبك خلي قلبك سماوي الكتاب المقدس يقول لك اذا كنتم انتم فعلا عايزين المسيح يبقى المفروض طلباتكم تبقى ايه اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس اطلب اللي فوق هنا قبل ما يدخل لحياة التقديس بيسألك سؤال أين هي قلوبكم قلوبكم فين واحنا بنردد زي الببغاء نقول له هي عند الرب واحنا بنفكر في العبد وفي الارض وفي الممتلكات وفي الخطايا وفي الشهوات حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك خلي قلبك سماوي الكتاب المقدس يقول لك اذا كنتم انتم فعلا عايزين المسيح يبقى المفروض طلباتكم تبقى ايه اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس اطلب اللي فوق مرة واحد سألني سؤال قال لي ليه يا ابونا ما بنقولش ابانا الذي في السماوات والارض ينفع ولا ما ينفعش طبعا ينفع الله في السماء والارض وفي كل مكان ولا يخلو منه مكان قلت له بس الله حدد وقال قول ابانا الذي في السماوات بس ليه عشان تبقى كل طلباتك ايه سماويه زي بالضبط لما اجي اقول لك يا فلان انا رايح المذبح تقول لي هات لي 2 كيلو فاكهه اقول لك رايح المذبح تقول لي هات لي 2 كيلو سمك هتقول لي انت بتتكلم ازاي لما بقول لك رايح المذبح ما دام رايح المذبح اطلب مني لحمه لما بقول لك لما اقول لك انا رايح سوق السمك اطلب مني سمك لما اقول لك رايح سوق الخضار اطلب منه خضار لما تقول ابانا الذي في السماوات ما تطلبش ارضيات المفروض ما دام بتقول له يلي في السماء يبقى تطلب طلبات ايه سماويه زي ما قال ابونا دلوقتي اطلبوا اولا ملكوت الله وبره هذه السماويات وكل هذه هتزاد لكم دي بقشيش اوعى تفتكر ان الارضيات دي مشكله اوعى تفتكر الفلوس دي مشكله عند ربنا ده بيبعتها لبتوع المخدرات والهيروين وبيبعتها لبتوع القمار مش مشكله عنده لو كان غنى الارض مشكله ما كانش اتولد فقير يعني لو كانت العذراء دي بنت يوليوس قيصر ولا اغسطس قيصر وهي هي بلاش يوليوس وقي- و- واغسطس لو كانت مريم العذراء دي بنت قيافه ولا حنان كان هيبقى وضع المسيح ايه كان هيبقى وضع المسيح عظيم عارفين المسيح ده كان هيبقى ابن بنت رئيس الكهنه لكن ده اتولد من واحده غلبانه كل اللي بيقولها حته راجل نجار على قده فاتح محل للنجاره واخدين اللي بالكم يا احبائي وهم قالوا احنا مش ده ابوه اسمه يوسف وامه مريم اللي كان بيصنع ال- النجار ده اللي كان بيشتغل اللي بيقول عن نفسه انه ابن الله عشان كده الكتاب يقول لك افتقر وهو الغني لكي نغتني نحن ايضا بفقره حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك عشان ما نكملش المخافة نكمل طلب منك كم طلب الطلب الأولاني لتكن أحقاءكم ممنطقة وسروجكم موقدة ما هي الأحقاء الممنطقة وما هي السرج الموقدة الحقوين يعني الوسط ممنطقة يعني متحزمة بالبلد أول من اخترع الحزام الفلاح المصري عند الفراعنة الفلاح المصري يجيب حبل ليف ويربطه حوالين ايه وسطه وتتلاقوها موجودة في الصعيد ليه عشان لما يشتغل بالفاس او لما يشيل حاجة يبقى وسطه ايه مشدود عشان كده لما نشوف واحد في الصعيد في الارياف متحزم يعني معناها رايح ايه رايح يشتغل علامة الاستعداد للعمل لتكن أحقاءكم ممنطقة استعداد للعمل زمان كانوا يتحزموا لما يجي يسافروا عشان يبقى وسطهم مشدود وبيمشوا على رجليهم بتحزم وانت اول ما بتدخل بيتك اول حاجة بتقلعها ايه بتفك الحزام يعني تفك الحزام يعني معناها الرحرحة لكن الحزام يعني الاستعداد الله طلب من بني اسرائيل لما ياكلوا خروف الفصح ياكلوه واحقائهم ومنطقه واحذيتهم في رجليهم والعصا في ايديهم يعني على استعداد لايه للسفر للرحيل هل عندنا الاحقاء الممنطقه هل مستعدين لنداء العريس هل انت عارف هيجي امتى هل انا عارف ان هوعظ بكره ولا دي اخر عظه ليا هل عندي هذا الاستعداد ما يا ريت يا احبائي لها علامه يا ريت الموت له علامه كنت اقول لكم علامات الموت كذا وكذا يا ريت فيه رنج معين نقول هنموت ما بين سن كذا وسن كذا لكن بنشوف سن يوم ومات وسن شهر ومات وسن سنة ومات وسن عشر سنين ومات وسن 30 سنة ومات وسن 80 سنة و90 سنة ومات مش شرط اللي يموت يمرض بكامل صحته مات كان بيتكلم وراح ما يتحطش على في في قدامك ابليس يحط قدامك امها لازم قبل ما اموت هيجيني مرض خطير فده يكون علامه وجرس مش شرط مش شرط ده قطر ماشي واللي بتيجي محطته بينزل وانت ما تعرفش نهايه المحطه امتى النهارده ولا بكره لدرجه ان الكتاب المقدس بيقول لو كان يعرف رب البيت امتى يجي السارق ما كان سهر لكن اللص بيظهر ايه فجأة فجأة تبص تلاقيه قدامك برضو الموت يأتي كايه يأتي كلص كحرامي في ساعة لا تتوقعها ولا تنظرها يأتي العريس اكتر حاجة تخلينا نلتصق بربنا التفكير في السفر واحد يقول لي ما تكونش متشائم طب خليك زي النعامه اللي دفنت راسها في الرملة وقالت الصياد مش شايفني ده هي اللي مش شايفاه هي مش شايفاه اعجبت بقصة اتكتبت عن غزال اعور كان بيطارده الصياد فكان بيجري فقال أأمن نفسي ازاي فجري لغاية ما وصل لشاط البحر قال انا اقف واخلي عيني العورة ناحية البحر وعيني المفتحة ناحية البر اللي بيجري ورايا فيها الصياد عشان لما يجي اشوفه واما النفس اتاري في نفس الوقت كانت فيه سفينة ماشية في البحر فيها صياد اخر فسوى بالسهم وضربه ويقول لك ومات الغزال من حيث كان الامان مات الغزال من حيث كان الامان يعني من الحتة اللي هو بيأمن نفسه فيها هي دي اللي مات فيها وهي اللي راح فيها لتكن احقاءكم ممنطقة احدهم كان كاتب على السرير بتاعه لعلك تكون لي قبرا في هذه الليلة يا فراش لما كان يقف يصلي ويلاقي انهم غلبوا كان يق- يخاطب اعضاء جسده كان يقول قفي يا رجلي للصلاة قبل ان يربطوك ولا تستطيعي ان تقفي انبسطي يا يدي امام الهك قبل ان لا تستطيعي تنبسطي امتلئي يا عيني دموعا قبل ان تمتلئي ترابا سبح يا لساني قبل ان ياكلك الدود هل احنا هل احنا عندنا هذا الاستعداد ايه اللي بيخلينا نضغى ايه اللي بيخلينا نخاصم بعض ايه اللي يخلينا قلبنا قاسي عن بعض لان مش حاسين هنموت حاسين ان احنا عايشين عايشين ان احنا عايشين كده وهنأبت فيها بنتخانق مع بعض عشان اخويا ظلمني في حتة ميراث اذا كانوا اهلي سابوه اصحاب الملك سابوه ليه نبيع الغالي بالرخيص ليه ما تبقاش المحبة في القلوب ليه ما نبقاش وحدة واحدة لتكن أحقاءكم ممنطقة وفي نفس الوقت لأن الأحقاء الممنطقة الموت جاي الموت جاي الموت جاي دي تدي يأس لا وسرجكم موقدا ما هو السراج السراج الكتاب المقدس سراج لرجلي كلامك بس السراج ما ينورش من غير ايه من غير زيت عشان كده لو جبنا مصباح والزيت خلصان فيه ورحنا منورينه يعمل ايه يدخن ويخنقك العذارى الجاهلات كان عندهم سرج زيهم زي الحكيمات وانا عارف ان كل اللي موجودين قدامي في بيتهم كتاب مقدس مفيش بيت مفيش كتاب مقدس بس خايف اقول نسخة واثنين وثلاثة بس على الاقل في كل بيت ايه نسخة السراج موجود لكن الزيت والزيت ما قالش الكتاب ان الزيت في الاناء في السراج يقول لك كان معهم زيتا فيه في آنيتهن وانت اناء فيك زيت الروح القدس فيك حياة الصلاة السراج ينور السراج الكلمة تنور بيه تنور بالصلاة يمكن سمعتوا الشماس اللي قرا الانجيل قال لكم الاول قفوا بخوف من الله لسماع الانجيل المقدس قال كده ولا ما قالش قال طب وقفتوا اتفضل يا عم قول الانجيل عارف قال لك ايه من تراتيل مزامير ابينا داوود الله انت هتقرا انجيل ولا هتقرا مزمور ما ترسلك على حل انت قلت لنا اقف وهنقرا الانجيل وقفنا تقول لنا هنقرا مزمور يقول لك مصل الطقس علمني ما اقدرش ادخل للانجيل من غير مزمور والمزامير دي ايه صلاة متى وقفتم لتصلوا فلكل واحد منكم مزمور وكأن الانجيل ده المصباح والمزمور ده ايه الزيت كأنه بيعمر المصباح بالزيت كأنه بيصلي عشان يقرأ الانجيل بروح الصلاة عشان ينور الكلمات تنور قدامه لتكن سروجكم موقدة السرج بتاعتكم موقدة كلمة ربنا ممسوحة بنعمة الروح القدس فيه ملء كامل في حياة القلب مش حكاية قراية انجيل بس طب ما انطونيوس اب الرهبان لما دخل الكنيسة تفتكروا يعني كان في الكنيسة لوحده لا كانت الكنيسة مليانة وفيها شمامسة وفيها شعب وفيها معلم وفيها قسيس وفيها كله ويمكن الشماس اللي وقف يقرا الانجيل قعد يلعلع بصوته زي ما هو عايز واذهب وبيع كل مالك وتعالى اتبعني لكن الكلمة نورت في قلب مين في ده كله في قلب انطونيوس والباقيين ده يطلع من بره تقول له الانجيل كان بيتكلم عليه النهارده يقول لك صدقني ما خدت بالي انا فاضل ايه ولا ايه اه حضرت القداس وبس مش عارف القراءه كانت عن ايه مش عارف كلمه ربنا الغذاء ده الطعام ده الطعام اللي قال عنه الرب يسوع ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل ايه كلمه تخرج من فم الله شبه الكلمه بايه بالخبز وش معنى الخبز ما شبههاش ليه بالغموز قال لك اصل الغموز بيختلف من طقه لطقه يعني اللي بتاكله الصبح ما بتاكلوش الظهر صح ولا لا واللي بتاكله الظهر ما بتاكلوش بالليل لكن العيش بيدخل في ايه في الثلاث طقات بقى لا اقدر اقول اللي بياكلوا البيت ده غير اللي بياكلوا البيت ده اكل الغني غير اكل ايه الفقير لكن الاتنين بيتفقوا مع بعض بايه في العيش سفرة الغني عليها عيش وسفرة رئيس الجمهورية بتاع بلدنا عليها عيش وسفرة الشحات بتاع بلدنا عليها عيش لكن الغموس بيختلف فعايز يقول ان الخبز ده في كل زمان وفي كل ايه مكان المفروض كلمة ربنا تكون معاك في كل زمان وفي كل مكان سراج لرجل كلامك السرج النقدة الرجل الذي يلهج في ناموس الله نهارا وليل ده سراج منقذ عشان كده بيبقى عامل زي الشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانها وورقها يا أحبائي لا يسبل يبقى الأحقاء الممنطقة تذكار الموت بس تذكار الموت لوحده يدي إيه يدي يأس لكن ده بيدي يأس ورجاء تذكار الموت وتذكار الرجاء الموت يعني العالم فاني والرجاء يعني انا رايح لابديه سعيده الابديه دي بيقول عنها الكتاب ان لما يجي العريس يفتحوا له ويعمل ايه الحق اقول لكم هذه الابديه تتصور اول ما توصل يعمل ايه الحق اقول لكم انه يتمنطق يعني انت كنت بتتمنطق هنا هو هي هيتمنطق هناك يعني انت كنت بتعمل هنا هو هيقول لك استريح انا اللي هشتغل دلوقتي يتمنطق ويكئهم ويتقدم ويخدمهم طب انا اتحدى واحد فيكم يجيب لي آية تقول إن ملاك من الملائكة كان و... كان قاعد في حضرة ربنا. في ملاك يقعد في حضرة ربنا؟ أبدا. سفر دانيال يقول له أنا جبرائيل الواقف أمام الله. ابونا بتسمعوه في القداس يقول لك ايه الوف الوف وربوات ربوات وقوف قدامه ي- يجرؤ ملاك بما فيهم رئيس الملائكه ميخائيل يقعد لا يا يقف يا يسجد اه يسجد اه يقف اه لكن يقعد لا لكن انت هتقعد وهو اللي يقف الله يقف عشان يقعدني شوف الكتاب يقول لك ايه يتمنطق ويسكئهم ويتقدم شوف يتقدم كلمة يتقدم يعني جاي يشتغل لك خدام خدام هنا وخدام هناك ليه يا رب بقداستك بجبروتك يقول لك اصل دول اولادي عارف يعني ايه رئيس الجمهورية ليه بروتوكول معين لكن بالنسبة لأولاده وأحفاده مفيش بروتوكول ممكن يلبس حفيده يه ممكن يلبس ابنه الجزمة ما فيهاش عيب لأن ده ابنه ممكن يغسل له رجليه زي ما غسل لنا هنا رجلينا ويتكوهم يقول لهم استريحوا الوحيدين اللي شفناهم قاعدين في السماء 24 قسيس 24 كاهن ودول 12 بتوع العهد القديم و12 رمز لكنيسة العهد الجديد لما ينضموا يبقوا كنيسة واحدة وكأن أولاده هيقعدهم بينما الملائكة الخدامين واقفين شوف الأبدية السعيدة شوف قد إيه المجد اللي أنت هتوصل له عشان كده الح- الإنسان المتشوق لله ما يخافش الموت يقول مع البولس الرسول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح فذاك أفضل جدا إذا لا تخف أيها القطيع الصغير لأننا إن عشنا للرب نعيش وإن متنا للرب نموت إن عشنا أو متنا فللرب نحن الله قادر أن يبارك حياتنا ويمتعنا في الإيمان ويعطينا أن نحيا المسيح يسوع العامل فينا وبنا له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين نشكر ربنا اولا ونشكر ابونا الحبيب القمص ارميا بولس لاجل هذه الكلمات كلمات النعمه اللي نطلب من ربنا ان يجعلها بذار صالحه على قلوب طيبه تاتي بالثمار المطلوبه 30 و60 و100 ربنا يدي الكلمه نعمه ويديها نماء حتى نعد انفسنا للقاء مع المسيح لقاء الحب ولقاء العطاء ولقاء بذل الذات لاني انا قلت لكم مره شعاري ان المحبه التي لا تستطيع ان تبذل كدقيق بلا خمير لا يستطيع ان يعطي خبزا المحبه التي لا تضحي كالدقيق الذي يخلو منه الخمير فلا يستطيع ان يقدم خبز فاحنا كلنا المفروض نقدم ذواتنا ذبائح حيه للمسيح في محبه وفي عطاء وفي صدقه وفي اخلاء ذات حتى نستطيع ان نكون بني الملكوت ربنا يديكم نعمه وبركه ويديكم يا ربي حسن آه يعني آه سلوك علشان نسلك كما سلك المسيح عشان فعلا نبقى مسيحيين أمناء حقيقيين نقدم للمجتمع اللي احنا عايشين فيه صورة مشرقة للمسيح المحب المسيح القوي المسيح القادر المسيح اللي بيحب الكل وبيضحي من أجل الجميع كل سنة وانتم طيبين وربنا يقبل أصوامكم وصلواتكم علشان هذه أيام مقدسة علشان ربنا يشفع علينا ويسامحنا ويتغاضى عن كل آه، تعدياتنا وكلنا محتاجين لربنا